أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام والدرس الثالث عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه الوصايا عموما ومع الوصية الثالثة خصوصا إذ يقول ربنا جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الآيات وهنا في السياق مع الوصية الأولى وضعت قاعدة القواعد وأساس كل أساس التوحيد الذي هو أساس هذا الدين العقيدة التي هي أساس كل رسالة بالبعد عن الشرك بالله بكل مظاهره وصوره ألا تشركوا به شيئا ومباشرة انتقل الكلام إلى صلاح الأسرة الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع والتي بصلاحها تصلح المجتمعات وبفسادها تفسد المجتمعات لأنك لو تساءلت ما المجتمع مجموعة أسر والأسر مجموعة أفراد ومن هنا كان من أراد صلاحا وإصلاحا بدأ بصلاح الأفراد والأسر لإصلاح المجتمعات فالصلاح يأتي من القاعدة وليس من القمة والقمة الآن لا تعد إلا أن تكون قشرة بصل عفنة تحتاج أن تلقى في القمامة أو أن يلقى بها في الكانون بتاع زمان إذا كان فيكم حد يعرف الكانون خليها البوتاجات يلا على رأي الراجل بلدينا راح عند بنته في القاهرة اه يطلع من المنصورة يا دكتور ولا حاجة ف... فالولد بيقول لجده احنا عندنا بوتاجاز يا جدو عندنا بوتاجاز فجده ما يعرفش البوتاجاز قال له يا ابني واحنا عندنا بيته كانون فالكانون ده اللي انتوا عارفينه بقى طوبتين على الجنب كده وطوبه من ورا وتحط بقى البوس والحطب والجله والحاجات دي و... ويعني كانت ايام اه وده يفكرني وده يفكرني بالجماعة المشركين اللي نزلوا في في مكان يعسكروا فيه وقت الراحة وبعدين لما بينزلوا يلاقوا حتة فيها عين مية ويكونوا ناويين ياكلوا ويشربوا ويستريحوا ويريحوا الإبل فيبدأوا يوزعوا نفسهم يشربوا المية الأول يسوا الإبل وبعدين يلا نذبح ذبيحة وانت يا فلان روح هات حجر وانت هات حجر وانت هات الوقود وانت ويوزعوا نفسهم كده لغاية لما ياكلوا ويشربوا وينبسطوا ويناموا فالمكان اللي نزلوا فيه عاوزين كانوا لفوا خدوا مساحة كبيرة قوي لغاية لما لقوا حجرين فحطوا حجر يمين وحجر شمال وجابوا الكيزان الكبير اللي هيطبخوا فيه عشان يستريح ابدا بقى يميل لقدام ويميل لورا مش مظبوط لازم الحجر الثالث من ورا عشان يبقى موتوا كانون عشان يلاقوا حجر يا استاذ ابدا لفوا مسافه يعني تتعب مفيش بعدين يعني مش هنطبخ ما احنا ذبحنا خلاص ذبحنا وسلخنا وما فيش غير ان احنا نطهي الطعام والله في الاخير واحد يعني انقدح ذهنه قال ما احنا معانا حجر حجرين اللي معانا قال له الاله بتاعنا الصنم اللي بنعبده مش عيب عليك تقول الكلام ده قال له يا راجل هنموت من الجوع يعني هنموت من الجوع هن ده هيعمل فينا معروف الاله بتاعنا هيعمل فينا معروف هنحط الصنم كحجر تاني ويعني بالمره يتدف يتدفى في القانون بتاعنا واحنا ناكل ونشرب وننبسط ونقعد نعمله نقدم له القرابين يا سيدي ولا يهمك فلعله وضحت فكره القانون يعني فان شاء الله ربنا كريم ربنا كريم فالفكرة لابد من إصلاح القاعدة قاعدة فرد وأهم معالم إصلاحه العقيدة والأسرة وأهم معالمها بر الوالدين وحقوق الأبناء والآيات بتشير إلى هذا تقول الأسرة عبارة عن آباء وأبناء أصول وفروع فأهم حقوق الآباء وبالوالدين إحسانا خدت معانا محاضرتين كده على السريع ما رضيناش نطول معاها خدنا الجانب التذكيري فيها تذكير بحقوق الآباء والأمهات وبالوالدين إحسانا ثم انتقل القرآن إلى حقوق الأبناء مش كلها يعني هنا في السياق تناول أهم حق من حقوق الأبناء وهو حق الحياة وهو حق الحياة وإلا في حق الحياة وحق الرضاعة وحق التربية وحق التعليم ألوان من الحقوق موجودة للأبناء على الآباء لكن أهم حق من هذه الحقوق أنك تحافظ على حياتك وفي أب ممكن لا يحافظ على حياة أبنائه والله إذا فسدت الفطرة إذا فسدت الفطرة فحدث ولا حرج مع فساد الفطرة يقع ما لا يخطر لك على بال ولذلك حتى في الجوانب الأخرى جوانب الفواحش لما تفسد الفطرة تجد زنا المحارم وتجد الراجل اللي بأجر مراته والراجل اللي بيبيع بنته وحاجات كتير كده ليه فسدت الفطرة خلاص وإلا مع الفطرة السليمة الأب لا يقدم على قتل ابنه إطلاقا لدرجة انه في الاسلام لو قتل ابن اباه ففيه القول القصاص لكن لو قتل اب ابنه لا يقتل به لا يقتل الاب بالابن ليه لانه لا يمكن يتجرأ الاب على قتل ابنه الا اذا خرج الامر عن حدود السيطره كان أوصل الابن أباه إلى مرحلة الذهول اللا معقول فقتله ومثل هذا لا يكون فيه القصاص ممكن يبقى فيه تعذير إنما قصاص لا لأن الوضع الطبيعي الأب لا يقتل ابنه فلذة كبد ثمرة فؤاده حتى في الموت في فضل الصبر على موت الأبناء جاء في الحديث إذا مات ابن العبد ابن من أبنائنا يقول الله عز وجل لملائكته قبضتم روح ولد عبدي يقولون نعم قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده يقولون نعم احنا لا نملك إلا السمع والطاعة أجل وانتهى ماذا قال عبدي يسأل ربنا هو أعلم حمدك يا ربي واسترجع يقولون حمدك ربي حمدك يا ربي واسترجع أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فالشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل من رحمته بعباده يذكر هذا الحوار مع ملائكته قبضتم روح ولد عبدي ثمرة كبده أو فلذة كبده وثمرة فؤاده لهذا مسألة قتل الأبناء أمر ليس طبيعيا إنما إذا فسدت الفطر قتل الآباء الأبناء ولذلك قال ربنا عز وجل في السياق في سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقبلها في السياق وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم والردى الهلاك وكذلك زين في تزيين من الأبالسة أبالسة الإنس والجن وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم استدنا لماذا؟ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم اللبس التخليط قال الحق في الباطل وليلبسوا عليهم دينه كهذا الذي ترونه الآن في حياة الناس لباس على الناس في أمور دينهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا لو أراد إجبارهم على هذا ما فعلوه لكن المسألة فيها تخيير وليس فيها إجبار ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أمام هذه الأحداث وأمام فساد الفطرة أراد الله عز وجل أن يذكر الدواء والإصلاح في ذكر هذا الحق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم قوله من إملاق من فقر كلمة إملاق لو غريبة على البعض فمعناها الفقر وآيات سورة الإسراء اللي بنسميها الوصايا الغراء في سورة الإسراء فيها نفس الوصية ولكن بأسلوب مختلف ففي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وكلا الآيتين يذكران سببا من أسباب قتل الأولاد في المجتمع الجاهلي الذي فسدت فيه الفطرة فكان من الممكن يقتل الأولاد لسبب من من اثنين لفقر وقع أو لفقر متوقع إنسان فقير ورزق بولد الشيء الذي في ذهنه على حسب المجتمع الجاهلي والبيئة التي هو فيها لا هأكله منين أنا فقير الحال هأكله منين الفقر واقع مثل الآن احنا عندنا ثورة الجياع عربت في مصر بس ده هي الفكرة الناس يعني كأنها مخدرة وإلا فالجوع بيقتل الناس قتلا ويحصدهم حصدا ولو وقفت على الجوع اهو الناس بتقدر عليه بس ده جاي العطش مع الجوع كمان الموضوع كبير الموضوع كبير لكن المهم قضية الفقر موجودة في كل المجتمعات وفي كل الأزمنة وسبحان الله لما تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الكفر والفقر يقرن ما بين الكفر والفقر حتى ذكر عن أحد الصحابة لعله عمر بن الخطاب لو كان الفقر رجلا لقتلته في ناس الآن بتشتغل أي حاجة تقول له ازاي انت تشتغل الشغلانة المهينة دي يقول لك الجوع كافر فكان كنا لما نشوف عيال بيقعدوا يعملوا حاجات كده في الافراح اهو حاجه بتجيب فلوس فكان الاخوه يقول لك فرقه الجوع كافر فكان مع وجود الفقر ممكن الرجل يخلص على ابنه يقتله ابن او اكثر بسبب الفقر اللي هو فيه فاهم كأنه هو اللي بيرزق العيال دي انت ما انت الا سبب فربنا بيقول للناس دي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه سترزقون ويرزقهم الله وسينزلون برزقهم فلا تقتلوا أولادكم من الفقر الواقع بكم لأن الرزق مضمون لأن الرزق مضمون نحن نرزقكم وإياه كما أن الأجل معلوم فإن الرزق مضمون لكن خذ بأسباب النجاة ليبقى الأجل وخذ بأسباب الرزق لترزق إنما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون كل الحكاية ممكن تأخذ من أسباب اتحرك امشي بس هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكب إياك تسعى ولا تجري ولا تلهث لا هو بس مجرد المشي الأخذ بالأسباب ييسر الله الرزق على أهون الأسباب بتناموا مني ليه احنا لسه يعني طب ده درسي كان بعد الظهر كان أحلى طب اديها
خدوها آه. رش كده وشك شوية مية خدت بالك احنا انا انام انا كمان فال فهقول لكم حته زي القفشه كده مناسبه الاخذ بالاسباب في الرزق واحد بلدينا برضه دخل عند الشيخ اللي بيدي درس وبيفسر سوره الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون والشيخ ما شاء الله استفاض في تفسير الآية والراجل فهم منها الرزق جاي جاي جاي يعني جاي والراجل الأعرابي الماني الذي أغضب الجليل حتى حلف هي دي عاوزة حلفان فقال والله ما دام الرزق جاي أروح أقعد في الجامع أصوم النهار وأقوم الليل ورزق جاييني جاييني وجاء في مسجد بسيط زي بتاعنا كده وراح واخد جنب وهات يا صلاة صام النهار وجاء وقت المغرب زي دلوقتي وإلا ما شاء الله في وليمة جاية عقيقة مثلا ولا حاجة وليمة عرس عقيقة مولود والناس قعدوا في الركن ده ياكلوا ما كانش الدنيا فيها كهرباء كانت الدنيا لسه يعني الإضاءة كده باللمبة ال- البسيطة دي والراجل واخد جنبه قاعد صلاة ودول كانوا شبعوا وهو يقول رزقي جايين والله انه جاي الشيخ قال راح الناس خلصوا اكل وكلوا اللحمه طبعا قبل ما ياكلوا الفته ولموا العزال ومشوا فهو لا كل ولا شرب أدي بعدين جاء العشاء أذن صلى أنا أقوم أقوم الليل بس قايم الليل بعيد عنه م- مشطب خالص وبعدين صايم تاني يوم ففي تاني يوم بقى من من صلاة الظهر بلاش الفجر وهو إيه عشان يقوم للظهر جاب قهوة والعصر المهم جه المغرب وأول حاجة شرب المية ولا لقى بلحة وبعدين واخد جنب في الجامع مش قادر حتى يصلي إلا جت وليمة كمان رزقي جاييني خلاص بص لقى المعاري اشتغلت والأكل يعني ده ممكن يحصل اللي حصل امبارح وأنا قاعد كده في الجنب وراح مديها نحنحة عالية أوي أحب أحب مين هنا؟ أنا عمك محمد والله لن تجي تاكل معانا أيوة ما جيش ليه والله كل وانبسط دلوقتي إيه مية مية بعد ما كل راح يحضر الدرس بصلاة العشاء مع الشيخ لقى الشيخ لسه بيفسر وفي السماء رزقكم وما توعدون قال له حق والله بس لازم تتنحنح لازم تتنحنح قالها النبي عليه الصلاة والسلام نفس الوش آه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تغدو خماصا بطنها فاضي على الآخر وتروح بطانا يبقى في غدو وفي رواح طالعة أول نهار ما فيش حاجة في بطنها خالص بس ساعة خلاص في ناس بيقولوا الحديث ده ربنا يرزقنا كما رزق الطير هو قال تبقى في أكنانها أو في أعشاشها لا قال تاخده وتروح تاخده خماصا وتروح بطانا فربنا بيطمن البشرية إنه في رزق مضمون فما تقتلوش أولادكم بسبب إنك خايف على الرزق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر نزل بكم لماذا؟ نحن نرزقكم لأنك أنت فقير فأنت الأولى نعطيك الرزق الأول وجايين هم هيرزقوا معاكم نحن نرزقكم وإياهم طب والجماعة اللي عندهم كم عيل دول يقول لك والله احنا برضه الظروف والمرتب ومش مكفي ولغايه دلوقتي مش عارفين ندفع مصاريف المدارس ولا عارفين نجيب كسوه حلوه للعيال زي الناس ولا ولا فاحنا مش عاوزين نخلف عيال
تنظيم بقى وتحديد أنا لسه جاي لك أنا بس واخدك من الأول كده فيروح يقولوا إيه مش هنخلف عيال عشان مش هنقدر نربيهم فربنا يقول لهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خايفين لما العيال تيجي وتكتر اتفضل.
الرزق يضيع أو يبقى قليل أو ينزل بيكم الفقر لغاية دلوقتي أنتم مستورين مع العيل الثاني أو الثالث بس إن شاء الله لو ده الرابع والخامس هتعملوا إيه؟ يقوم يقول لهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق اللي هو الفقر المتوقع ويطمنهم نحن نرزقهم وإياكم اطمنوا جايين برزقهم وسترزقون معهم كمان جايين برزقهم وسترزقون معهم ادي الفارق ما بين آية الأنعام وآية الإسراء والعلماء بيجمعوا بينهم ويقولوا وسبب الأول من أسباب قتل الأولاد الفقر الواقع أو المتوقع الواقع كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أو المتوقع كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحان الله هو وعد واحد من الشيطان والناس متشبثة به ووعود ربنا كلها مش ملتفتين إليها فالسبب الأول كان هو هذا الفقر الواقع أو المتوقع انتهى ما انتهاش موجود ونتعرض له بالتوسع مع السبب الأخير إن شاء الله ولا تقتلوا أولادكم كان من ضمن أسباب القتل في الجاهلية غير حكاية الفقر خشية العار فكان هذا ينصب على البنات خاصة كان هذا ينصب على البنات خاصة ايه مسألة العار عند المجتمعات الجاهلية أن البنت إذا كبرت وارتبطت بمن هو دون القبيلة في الحسب والنسب والمنزلة يبقى دعاء فلربما تفكر تتجوز من قبيلة تانية أو من حد دونهم في الحسب والنسب نخلص عليها الغيار خشية العار أو خشية العار اللي هو إنه البنت تقع في الفاحشة تزني أو تغتصب كله عار بالنسبة لهم فكانوا يقتلون البنات وهذا حي من أحياء العرب ليس كل العرب والأشنع والأنكى والأدهى أن هذا اللون من القتل يكون وأدا والوأد دفن البنات أحياء كلمة الموؤودة التي تدفن حية أي رحمة هذه أي أي بشرية أي إنسان
فكرة ما في فطرة إطلاقا فسدت الفطرة لدرجة الأب ياخذ البنت الصغيرة الجميلة ويكون حفر لها حفرة وير- وينزلها يوقعها في الحفرة ويردم عليها وهو قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ولا تقتلوا أولادكم جاء في الحكايات عن المجتمع الجاهلي في وأد البنات أن رجلا رزق ببنت وكان حال المجتمع الجاهلي عندما يرزق ببنت كما ذكر ربنا عز وجل في موضعين في القرآن في سورة النحل والزخرف في النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون نعوذ بالله سورة الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين صاحب قصتنا عنده بنت منذ أن رزق بها وفي ذهنه أيد- أيمسكه على هون أم يدسه في التراب والبنت نشأت في الزينة والحلية وبدأت تكبر وتتنطط بي- بين يدي أبويها ولا في يوم خلاص هو عقد العزم على انه دي ما تكبرش ولا تعيش حد عارف تكبر تزني ولا تكبر تتجوز واحد ما يكونش على نفس الحسب والنسب فقال لزوجته زينيها وجمليها ذاهب مشوار وهرجع اخدها معايا احب افسحها شوي صدقت الام مع توجه سخيفه هو المشوار اللي راحه كان حفر الحفره ورجع وجد الام زينت البنت وضفرت لها شعرها والبنت فرحانة هتطلع تتفسح مع أبيها ومسكت إيد أبيها وتتنطط كده ما يرقش مفيش حنان مفيش رحمة أبدا البنت بتلعب في إيد أبيها وهو ماشي سارح الذهن هينفذ المخطط وخلاص انطمست الفطرة ومات قلبه والعياذ بالله وقعد ماشي بيها ماشي بيها لغاية لما جاء عند الحفرة راح سايبها الأم والبنت طالعة بتقول لأب- لزوجها إنها أمانة أمانة معك أو في يدك حافظ عليها لأنه هي قلب الأم اتحرك ويقول لها فسحها وهي خايفة هيعمل إيه مش عارف فلما الأب ألقى بالبنت في الحفرة وبدأ يهيل التراب والبنت تصرخ تقول له ضيعت الأمانة يا أبتاه ضيعت الأمانة يا أبتاه وظلت تصرخ من حفرتها إلى أن كتم أنفاسها برب التراب سبحان الله دي كانت الجاهلية انضمات بصيرة انحراف فطرة بعد عن كل معالم الإنسانية أو الرحمة تخيل توصل لهذا الحد قتل وبهذه الطريقة لكن ما تستغربش إذا كانت دي واحدة ولا أحاد ولا في المجتمع الجاهلي عشرات إذا رحت تقيس هذا إلى ما يفعله حكام العرب بشعوبهم الآن الدمار اللي في كل حتة في الدنيا احنا كنا بنشوف المنظر لما تنزل البراميل في الشام يسموها براميل الكيماوي والمتفجرات وال... وتسقط البيوت على من فيها تشوف الأطفال وتشوف مناظر يعني لا يمكن ما هو برضه ده وقت واللي, واللي بيطلع من تحت الأنقاض بعد قد إيه وآيات وألوان وعجائب سبحان الله العظيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت حق الأولاد في الحياة حق ولا البشرية بتبالي بهذا الحق وعادي جدا الدنيا بتبقى كل حاجة فيها طبيعية جدا ومثلا واحد زي بشار يدمر شعبه محرقة زي اللي في مصر دمار زي اللي, اللي في لبنان قد ايه ال- يعني ما عادوش حتى بيتكلموا عن الخسائر البشرية
الاقتصاد بس اه ممكن يكلمك عن الاقتصاد وحجم الدمار انما البشر دول كانه يعني لا يعنيهم آه يعني سبحان الله كما ذكرت في الجمعة لو كانت قطط أو كلاب كانت تتحرك جمعيات الرفق بالحيوان في كل الدنيا إنما المسلم لا أجد تعبيرا أقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه فكانت الجاهلية القديمة تقتل أولادها إما خشية الفقر أو فقر واقع وإما خشية العار في قتل البنات خاصة حتى جاءت الجاهلية الحديثة ونأت عن منهج الإسلام وابتعدت عن منهج رب البرية فصار قتل الأولاد يأخذ صورا متعددة وأحيانا يكون بطريقة مزخرفة ومشرعنة طبعا لا أحدثك عن القتل الذي يحدث في بلاد المسلمين عن طريق الحروب والويلات والغارات فهذا شيء معروف لكن في قتل للأولاد باسم تحديد الناس تحديد النسل احنا سيدنا الشيخ الغزالي الله يرحمه كان بيقول المصيبة عندنا مش تحديد الناس احنا عاوزين نعمل تحديد النسل مش تحديد نسل بالسين لا النسل بالشين ت- عندك مليارات بتتسرق مليارات في بلاد بتتسرق مش المليارات بس فمشكلتنا مش تحديد نسل وقال ايه لما لقوا كلمة تحديد النسل دي يعني فيها كده حدة على بعض النفوس قال ما تسموها تنظيم نسل وبعدين برضه لقوا الكلمة إنه ممكن يلاقوا حاجة أحلى منها حرب المصطلحات فسميت بتنظيم الأسرة باسم تحديد النسل وتنظيم النسل وتنظيم الأسرة في أجيال بتبات ومن أولها ما تحديد النسل الذي يتكلمون عنه ولما كانوا في فترة من الفترات أتوا ببعض علماء محسوبين على الدين أيوة تحديد النسل حلال إيه المشكلة سيدنا الشيخ الغزالي قال لهم يعني طب تحديد النسل وحل أزمة الإسكان وأزمة العالم لا تكون إلا من المسلمين طب هو النصارى عندهم تحديد نسل أبدا بل يحرمونه تحريما بات ولما تقول لهم لك احنا قليلين عاوزين نكتب انما انتوا يا مسلمين اكتبوا عايزين نقول لكم لو كانت الازمه ازمه اقتصاديه هو ما فيش ارض بين مصر والسودان لو زرعت لكانت كافيه للعالم كله الناحية الاقتصادية أهم ما فيها الأيدي العاملة وانت تيجي على الأيدي العاملة وتقول لي لا هخلص عليهم من الأول وتعمل زي فرعون يقتل أبنائهم ففي في المجتمع الحديث ألوان من القتل ولكن ما تسمى قتل ولا وقت كما كانت قديما في الجاهليه إنما عليه تحديد نسل وتنظيم نسل وتنظيم أسرة ولما تيجي تدور على الأسباب تلاقيها مرتبطة بما قاله الله خشية إملاق أو من إملاق قليل قوي لما تكون المرأة عاوزة تحدد النسل بحجة إن هي يعني مريضة حجة إن هي تعبت حجة إن هي عاوزة تحافظ على جمالها وندرتها إنما الغالبية العظمى العامل الاقتصادي هنصرف عليهم منين؟ هنعلمهم إزاي؟ كل ما يدور في هذا الفلك طب هو ربنا قال لكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إيه لغة إنك تقول هأكلهم منين وأنت بتأكل نفسك أنت لست رزاقا بنت الشيخ راحت حج وسيبنا هذا أكال وليس رزاق نكل أمرنا إلى الرزاق سبحانه وتعالى انت ممكن تاخد بالاسباب وزي لما كان عندنا حاكم والشعب المصري ما شاء الله يعني بيدعو بسرعه وساعتها بقينا 70 80 مليون قبل ما نوصل ال 100 وشويه دلوقتي حكى لكم منين؟ والله الشيخ الغزالي ما خلاله جنبي يتعدل عليه تأكلنا منين؟ انت ايه انت, انت ايه يا كيخ انت انت تأكلنا منين؟ ودلوقتي بتاع مفيش الراجل الشيخ بيقولوا له تعالى في حلقة في التلفزيون عن ايه؟ يقولوا عن تحديد الناس يقولوا له عاوزين تقولوا ايه عشان اجهز نفسي اه هتحللوه ولا تحرموه؟ وكله بشرع الله يعني هو هيدور على أدلة التحليل من القرآن والسنة أو إذا كنت هتحرمه برضه هتطلع الأدلة موجودة وجاهزة دي دي مش نكتة اه دي واقع مليء حكاية قتل الأولاد باسم تنظيم النسل أو تحديد النفس هذه مصيبة كبيرة في الجاهلية الحديثة لما تيجي تعمل عملية نسبة وتناسب ما بين اللي قتلوا في الجاهلية قديما خشية الفقر أو الفقر الواقع أو الوعد خشية العار وما يحدث الآن باسم تحديد النسل أو تنظيم النسل أو تنظيم الأسرة تلاقي النسبة ما فيه فرق كبير جداً وبعدين آه، الدعاية بتاع تنظيم الأسرة انظر حولك لما ينظر حوله ويتجوز ويخلف الاختيار لك مين قال الاختيار لك الله يخلق ما يشاء ويختار لكن دعايات غريبة وإعلان طيب وأسرة صغيرة تساوي حياة أفضل ادي الاعلانات الناس اللي قاعده على ال- الاعلام ليل ونهار بتتاثر يقول لك كفايه علينا عيلين كده حلوين قوي وبعدين في شيوخ قال اه ده يندرج تحت قول لا ولا تقتلوا اولادكم خشيه ابلاغ او لا تقتلوا اولادكم من ابلاغ تحديد الناس تحديد الناس ما هو إلا لون من القتل مع تغيير الألفاظ تغيير الألفاظ وخد موضوع تحديد النسل ده يعني مسجلات كبيرة قوي يمكن من الستينات للتسعينات والك- والناس بتتكلم عن موضوع تحديد النسل أو تنظيم النسل أنا أعرف إنه في بعض الصور التي ترخص فيها الإسلام كأن تكون المرأة مريضة ويخشى عليها إذا حملت أن تموت الشريعة الإسلامية تكون عندنا الحي أولى من الميت أو يعني الأم أولى من الجنين ده حتى لو حملت الحالة الوحيدة اللي فيها إجهاض إذا اجتمعت كلمة الأطباء على أن بقاء الجنين في بطن الأم سيودي بحياة الأم يبقى في هذه الحالة بنسقط الجنين إبقاء لحياة الأم وأخذا بالأسباب دي حالة الحالة دي لا تعمم أيضا في في جيل ال- ال- الأجيال المعاصرة يعني النساء بقت تخلف بسرعة ما شاء الله احنا جيل أمهاتنا كان التنظيم رباني الرضاعة طبيعية حمل تسعة أشهر ومعاه رضاعة نحو سنتين وبعدين خلصت الرضاعة تبص تلاقيها حملت من جديد فاصل ما بين الولد القديم والجديد مش أقل من سنتين ونص ثلاثة والعملية تنظيم رباني حاجة زي العسل لا دلوقتي طهرت من النفاس قابلة للحمل طب ما في عيل بيرضع والرضاعة كما قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإذا علم عن المرأة أنها متعددة الحمل وإنه فترة الرضاعة بالنسبة لها قابلة لأن تحمل ولا لا أنها مثلا في في نوع من الرضاعة يسموه إيه؟ الرضاعة النظيفة الرضاعة النظيفة دي اللي هي ما تحملش طالما هي بترضع إنما دي على طول بعد النفاس بتقبل الحمل طب الولد هذا حقه في الحياة إنه يرضع للآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني معناها لما كملش السنتين سنتين إلا ربع أو من سنة ونص أنت طالع كده يبقى أول والدة خلاص عدت إنما الثانية ممكن تبدأ تاخد أي شيء ينظم الحمل ويبقى في الحالة دي اسمه تنظيم نسل فعلا ما هوش تلاعب بالألفاظ لغاية لما يأخذ الولد حقه في الرضاعة ويأتي يوم الفطام إن كان في عازل بعد الفطام بيوم يبقى حرام العازل ده لغاية لما الولد خد حقه في الرضاعة انتهى السبب صار تأخير الحمل محرما فلو في عازل في لولب في برشام في كذا خلاص يترك مع فطام الولد وسبب آخر الأم المريضة إلى أن تبرأ من مرضها الأطباء قالوا كده دي أم مريضة وما ينفعش تحمل وأطباء ثقة ثقات أطباء مسلمون يبقى خلاص ناخد بشهادة اثنين أطباء ما دامت هذه الأم مريضة فإنها لا تحمل يبقى لا تحمل إلى أن تبرأ من مرضها وتكون مهيئة للحمل من جديد باسمها حالات استثنائية إما لحق الأم أو لحق الرضيع إنما الأم مش عاوزة أولاد خايفة على جمالها ليس سببا خايفة على ندرتها أو تحافظ على شبابها ليس سببا لا نريد الأولاد للأزمة السكانية الموجودة وضيق المساكن ليس سببا لأنه جعلوا من أزمة الإسكان سببا من أسباب تحديد الناس عندنا أزمة إسكان لا الأزمة لم تكن في الإسكان ولا في الاقتصاد دور على الأزمة الحقيقية آه الأزمة الحقيقية هو أنت عارف سبحان الله بلد زي تركيا كانت مليئة بالأزمات وبدأت تمشي صح بقيادة مسلمة النتيجة إنه المشاكل صفرية ما في مشاكل ما في أزمة إسكان ولا رغم كل الحرب المسلطة على تركيا ومع ذلك الحمد لله تسير في طريقها والقافلة تمضي والكلاب تنبح ولأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء الأسباب اللي الناس مش واخدة بالها منها فالأزمات ليست أزمات سكانية أو انفجار سكاني ولا مسألة أزمة اقتصادية حتى لو في أزمة اقتصادية القرآن يرد على هذا بالآية, بالآية الكريمة إن كانت آية في الأنعام أو آية في الإسراء أزمة اقتصادية خليها أزمة اقتصادية وحقيقية وليست إيه مفتعلة طيب آخذ بكلامك ولا بكلام الله عز وجل اللي بيقول لك حتى لو الأزمة اقتصادية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إخواننا مسألة الخوف من مجيء الأولاد بسبب الرزق هذا طعن في الدين هذا ينبغي أن يراجع إيمانه لأن القضية قضية رزق مضمون وخذ بالأسباب وعندك الأسباب مادية ومعنوية المادية هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والمعنوية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه إذا ينبغي أن نحارب الجاهلية في كل صورها قديمة أو حديث القديمة اللي تقتل الأولاد خشية الفقر لفقر واقع أو متوقع وتائب البنات خشية العار وعندك في العصر الحديث تحديد النسل هذا صحيح في سبب ثاني من الأسباب كان في القديم أيضا كان ممكن واحد يقتل أولاده إيه وفاء بنذر للآلهة ولسدنة الآلهة زي قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن رزقني الله بعشرة من الولد لأقتلن أحدهم قربانا للآلهة ورزق بعشرة من الولد وبقى بقى له عزوة فراح يوفي بالناس وكان أحب ولده إليه عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام واستدنت ال- الآلهة كل ما يضربوا ال- الأزلام تطلع على عبد الله عاوز يوفي يقول له لا ابنك وكذا و... طيب اف- افدهي بالابن عشرة تطلع على عبد الله في عشرة لغاية عشر مرات بعد المئة ناقة طلعت على ال- على الإبل ونجا عبد الله فكان يسمى بالذبيح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقب بابن الذبيحين الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني أبوه عبد الله ابن عبد المطلب أهو ده مثل مظهر من مظاهر الجاهلية القديمة قتل الأولاد وفاء بالنذر للآلهة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون هذه الوصية يا إخواني فيها أهم حق من حقوق الأبناء ألا وهو حق الحياة حق الحياة فلا يجوز قتل الأولاد ولا وأد البنات ولا ذبح الأولاد وفاء بنذر للآلهة ولا يجوز منع الأجيال باسم تنظيم النسل أو تحديد النسل أو تنظيم الأسرة كما لا يجوز إبادة المجتمعات حفاظا على كرسي وإن كنت أنا أشك في مسألة الكرسي دي مسألة مش كرسي ولا حاجة ده عقيدة عقيدة النصيرية الكافرة أكفر من خلق الله يعني لما تقرأ عن النصيرية دين بشار وأبوه حافظ والملقبان بال... بالأسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله
صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن مظاهر القتل التي لا تعد بالعشرات ولا المئات بل الآلاف والملايين هذا الدمار الواقع في بلاد المسلمين ومنه هذا الذي حدث ويحدث في الشام على مدى عشر سنوات كاملة أقول القضية ليست قضية كرسي إنما دين نصير كافر النصيرية كفرقة من غلاة الشيعة تتقرب إلى إلهها الذي تعبده بإبادة المسلمين والنصيرية في ميزان الإسلام أكثر من اليهود والنصارى كفر اليهود ده فظيع كفر النصارى أفظع منه لكن لا هذا ولا ذاك قياسا إلى كفر النصيري فهو أكثر من اليهود والنصارى بدليل بسيط يعني من الأدلة إنك أنت يمكن أن تتزوج يهودية أو نصرانية ولا يجوز لك بحال أن تتزوج نصيرية اللي بيسموا نفسهم العلويين برضه كلمة العلويين دي من باب حرب المصطلحات يا طول عمرها كان اسمها النصيرية لغاية لما الاحتلال الفرنسي ترك سوريا وسلم مقاليد الحكم للنصيرية لهم بلاش تسموا بالنصيرية ما تقولوا مش انتوا بتحبوا علي وبتقلهوه تبقوا انتم العلويون ومن ساعتها بدأوا يعرفون بالعلويين عشان يبقى لقب جديد مصطلح جديد الكلام اللي قالوه العلماء قديما عن النصيرية ده لا ده النصيرية حاجة والعلوية حاجة مثلا لأنه كان خلاص الكلام عن النصيرية معروف في الكتب إنما العلوية لا ما هي العلوية هي النصيرية زي ما الفاطمية هي العبيدية لكن مين يعرف الدولة العبيدية لما الكل يعرف الدولة الفاطمية ومنسوبة لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها فدي حرب تأخذ أشكالا مختلفة تخيل يعني ما عليه المجتمعات من إبادة في بلاد العرب والمسلمين أنه هذه الأنفس التي تزهق بالآلاف والملايين على حد قول من قال يتكلم عن الغرب قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر وإبادة شعب منا أمر فيه نظر الواقع نقول كده ده مش قتل امرئ منهم كلب منهم تبقى مشكلة كبيرة أوي إنما إبادة شعب وإبادة أمة حلني بقى لما ت... هو الموضوع يعني بيثير قلاق أعرب بيقول لك الأمين العام عن قلقه وكل ما تحدث إبادة للأمة الإسلامية ودمار ورا دمار يقول لك أعرب عن قلقه واحد عامل له تغريدة يقول له يعني أنا مستغرب يعني أكبر راتب في الدنيا بس على قد ما أنت حضرتك الآن بس عشان تعرف عن قلقك فشيء عجيب ولا لما تنظر لليمن اليمن المسلمة والمجاعة اللي ألمت بيها وتشوف أطفال اليمن وما هم فيه من محنة ومجاعة في ظل عاصفة الحزم وفي ظل الاستعمار الإماراتي مع السعودي فين أين هذا من من دين الله أين هذا من الإنسانية أين هذا من الرحمة الله سبحانه وتعالى يعالج هذه الأوبئة وهذه الأمراض بكلمة ولا تقتلوا أولادكم فمين اللي بتعمله يا بشار طب وال- واللي بيحدث في المحنة في اليمن هذه يعني الناس اللي بتدعي الإسلام تدعي الإسلام في بلاد المسلمين ايه اللي بيحدث هذا وده بنسميه ايه أليس هذا قتلا وأيا كان سبب القتل فالله عز وجل ينهى عن القتل بصفة عامة وينهى عن قتل الأبناء بصفة خاصة ويذكر سببا علم الله سبحانه وتعالى أنه سيعود في البشرية يأخذ أشكالا وأطوارا وأسماء ورايات متعددة قديما باسم القتل آه، باسم الفقر الواقع والفقر المتوقع وباسم النا- وفاء بالنذر للآلهة وباسم وعد البنات خشية العار وحديثا تنظيم نسله تحديد نسله تنظيم أسرة وبعدين الدمار لمحاربة الإرهاب لمحاربة الإرهاب كل قتل وكل ضد منهج الله وضد دين الله وضد الإنسانية وضد الرحمة وعلاجه ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وربنا سبحانه وتعالى سيذكر بعد قتل الأولاد قتل الأنفس بصفة عامة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن القتل أعظم ذنب بعد الشرك بالله وهذا موضوع لعلنا نطوف به أو نوفيه حقه إن شاء الله مع الوصية بعد القادمة لأنه بعد قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الحفاظ على العفة والحفاظ على الأسرة ثم بحث عن الحفاظ على الأمن وعلى المجتمع فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في آه، خمس وصايا في الآية الأولى وكذا تناولنا منها ثلاثة ثلاث وصايا والحمد لله رب العالمين وبنستكمل هذه الوصايا بإذن الله آه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب له اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين